بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا لاجل تعليمنا جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه الى تلميذه تيموثاوس. ودي تعتبر الرساله الاخيره اللي كتبها القديس بولس الرسول خلال ال 14 رساله اللي كتبها. بيقول في الاصحاح الثالث في الاعداد الاولى من الاصحاح ده ولكن اعلم اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه لان الناس يكونون محبين لانفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا سالبين عديم النزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة الله أرجوكم تاخدوا بالكم من الصفات اللي بيقولها القديس بولس بيقولها في القرن الأول الميلادي كأنه عايش في الأزمنة دي اسمحوا لي أراها مرة تانية ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا حنية بلا رضا مفيش عنصر الرضا سالبين عديم النزاهة ما هم مش ماشيين مشي استقامة عديم النزاهة شرسين يعني في عنف غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين يعني دخلوا نفسهم في كل حاجة متصلفين يعني قلبهم ناشف محبين للذات دون محبة الله لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء يعني القائمة الطويلة دهيت بيقول كده لهم صورة التقوى من بره فاعرض عن ولكنهم منكرون قوتها مش عايشين فيها فاعرض عن هؤلاء ابعد عن هؤلاء نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين في الأسبوع الماضي تأملت وإياكم في مركزية المحبة واعتمدت في كلامي على آيتين مهمين قوي الآية الأولانية تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك والآية الثانية من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين من كثرة الخطية المحبة تبقى محبة فاترة أو باردة وانتبهوا ان الكلام ده مكتوب لنا كلنا النهاردة عايز أكلمك عن ما يسمى بمحبة العالم محبة العالم في رسالة القديس يعقوب الرسول في إصحاح أربعة وفي عدد أربعة آية مكونة من أربع كلمات بيقول كده محبة العالم عداوة لله وبالمناسبة لما بنحفظ الآيات بنحفظها بالشواهد بتاعتها فأربعة أربعة ده متكرر في حاجات كتيرة فمثلا في متى أربعة أربعة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان مثلا في فيليبي أربعة أربعة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا في يعقوب رسالة يعقوب في يعقوب أربعة أربعة محبة العالم عداوة لله وأرجوك كده يعني تدوق وتستطعم الكلمات محبة العالم عداوة لله مين اللي يقدر يكون عدو لربنا مين ده اللي يبقى عايش وهو عدو لله شيء صعب طبعا عايز أكلمك النهاردة عن محبة العالم بالقايمة اللي قلتها لكم دهيت بتاعت الناس في الأيام الأخيرة وبنشوف نوعيات زي كده ويقول لنا النصيحة في الآخر لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها أعرض عن هؤلاء يعني إيه محبة العالم محبة العالم آفة في حياة الإنسان الروحية الله خلق الإنسان كائن ينتمي إلى الله أنت مصنوع بيد الله والله ميزك عن كل الخليقة أنه عطاك نسمة حياة فبقى فيك نسمة من الله فأنت كائن حي تنتمي إلى الله دي قيمتك دي عظمتك والله استودع فيك هذه النسمة نسمة الحياة عشان تعيش له تعيش لله منتمي له لكن اللي بيحصل ان ناس كتيرة الله يعطيهم الحياة ولكنهم بهذه الحياة يرتبطوا بالأرض وينسوا الله ويقول عليهم الكتاب دول محبة العالم العالم له قوانينه له مبادئه له طرقه له سلوكياته له تصرفاته زي ما يكون وفين ربنا في حياتك فين الله في حياتك ده سؤال مهم جدا وتاخدوا بالكم احنا ابتدينا من يومين ثلاثة ابتدينا ابتدينا امبارح اللي هو شهر هطور شهر هطور ده اللي في نصه بنبتدي نصوم الميلاد وصوم الميلاد اللي بنودع بيه السنة ونستقبل بيه سنة جديدة فهذه القراءات كلها بتقف عند الإنسان إنه إزاي يراجع نفسه إزاي يعيش إزاي تكون يكون قلبه من جوه فعلا مليان بربنا مش بالشكل ما هنا بيقول لك ايه لهم صورة التقوى على رأي مرة قريت كده حاجة من باب الطرافة يقول لك واحد جعان لو رسمت له كده صورة فرخة قلت له خد كل هياكل ايه بقى هياكل ورق صح هي صورة فرخة ومتلونة كويس لكن ما هيش طعام فممكن إنسان يكون عايش له صورة التقوى بيضحك على نفسه وعلى الآخرين ودي ريكته القائمة بتاعة صفات الناس اللي عايشة بهذه الصورة محبة العالم عداوة لله بس عايزك تفرق بين حاجتين مهمين بين محبة العالم اللي بيتكلم عليها في آية يعقوب 4 4 وبين الآية, الآية اللي انتوا كلكم حافظينها اللي في يوحنا 3 16 لما بيقول هكذا أحب الله العالم التعارض ده محبة العالم عداوة لله وهكذا أحب الله العالم هنا أحب العالم يعني أحب البشر اللي في العالم هنا يعني حب من حبهم من أجل خلاصهم من أجل إنقاذهم من أجل مسح الخطية من حياتهم دي فضل وتعطف من الله اللي خلق الإنسان لكن الآية بتاعت يعقوب محبة العالم محبة العالم عداوة لله محبة السلوك بسلوكيات العالم العالم مليان مليان سلوكيات يعني مثلا في انتخابات بنسمعها في دولة كده عمالة مشغولة بيها الدنيا يقول لك فيها تزوير قد إيه مثلا عشان ينتخبوا رئيسهم ما هو دي سلوكيات العالم التزوير صفة من صفات العالم مثلا صفات النصب بأشكالها صفات عدم الأمانة بأشكالها ما هي دي كلها محبة العالم محبة السلوك حسب العالم حسب ما فيه العالم ويبقى الإنسان مرتبط بالتراب ولا يعير اهتماما للسماء انتبه محبة العالم عداوة لله عشان كده في سفر المزامير في مزمور 45 يقول ايه كل مجد ابنة الملك من داخل بمعنى ايه ابنة الملك اللي هي النفس البشرية النفس البشرية مجدها كل ما كل المجد ده في جواها من يد الله المهم العمق مش المهم الصورة اللي بره ومرة تانية يقول لنا في سفر الأمثال يا ابني أعطني قلبك وهنا يعني مش الشكل اللي بره لا اديني قلبك اديني أعماقك يعني قلبك ده يبقى ساكن في الله والله ساكن فيه مش على محبة العالم تعال أدي لك أمثلة في العهد القديم نسمع اللوط اللي أحب أرض سادوم أرض سادوم كانت أرض خطية فيها كل الموبقات فيها أشكال من الخطايا لكن الأرض كان فيها عشب يعني أرض بتزرع يعني أرض خضراء نسمع ونقرأ أن لوط أحب هذه الأرض الأرض المعشبة أرض سادوم أحب العالم في العهد القديم نسمع ونقرا عن اخاب اخاب كان ملك وملك عنده كل حاجه وايزابيل زوجته الشريره عنده كل حاجه لكن جنب القصر بتاعه قطعه ارض صغيره يملكها راجل فقير اسمه نابوت اليزرعيلي ساب كل اللي عنده واعتدى على الارض دي واغتصبها حاجه مش ملكه حاجة مش بتاعته واغتصب حقل نابوت اليزرعيلي وده كان بتفكير زوجته الشريرة ايه الحكاية أحب العالم أحب العالم كل فكره في التراب كل ما يشغله هو الأرض طب السماء فين ده انت حتة من السماء ده انت ربنا لما خلقك واستودعك روحه وأعطاك نسمة الحياة عشان تبقى دائما منتمي إليه منتمي إليه تعالوا نسمع عن واحد ثالث اسمه ديماس ديماس كان بيخدم مع بولس الرسول زي تلاميذ كتير قوي وكان على مستوى عالي خالص في الخدمة وبولس الرسول كان بمثابة انه امين خدمه وياه خدام كتير خالص في كل بلد راح بشر فيها وكرس فيها نسمع عن ديماس يقول ايه بولس الرسول يقولها بحزن ديماس تركني ليه اذ احب العالم الحاضر احب العالم الحاضر ما حبش خدمه المسيح ما حبش يعيش في الوصيه ما حبش انه يتمتع بالوجود في حضره الله على الدوام سيبك من الكلام ده كله أنا هعيش في العالم ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر وخلاص واحد تاني مشهور خالص وبنفتكره كده دايما يوم أربعة أربعاء البسخة ونمتد للخميس والجمعة اسمه يهوذا يهوذا التلميذ الخائن يهوذا انت كنت بتشتغل ايه التلميذ من الاثنى عشر للمسيح وحضرت ويا المسيح المعجزات وحضرت ويا المسيح الأقوال والتعاليم اللي قالها وشفت بعينيك سمعت بودانك وحضرت كل شيء قال اه زي بقية ال 12 طب وبعدين قال الحقيقة يعني مخي ما بقاش مظبوط أحب العالم الحاضر هتعمل إيه؟ هروح أسلم سيدي وأخونه وبيعه وبقليل من الفضة ونسمع عن يهوذا أحب الفضة أكثر من محبته لسيده وصار موصوم في التاريخ بأنه التلبيذ الخائن محبة العالم عداوة لله في العهد القديم أيضا نقرأ عن عخان ابن كرمي عخان ابن كرمي في ايام يشوع الشعب يقدر يهزم ويفتح مدينه اريحه ويجوا قدام قريه صغيره اسمها عاي نسمع عن عخان انه يسرق ونسمع عن الايه الخطيره لما وقف كده يشوع قدام الله ويقول له يا رب قدام البلد الكبيره غلبناها اريحه قدام البلد الصغيرة نتغلب ازاي المعادلة دي ازاي تتحقق فيرد عليه يقول له في وسطك حرام يا إسرائيل في وسطك حرام في حاجة غلط في حاجة مش مظبوطة في واحد ايده طويلة ويطلع في النهاية انه ده عخان ابن كرمي اللي احب الغنى واحب الذهب وسرق وكان سبب في ان الشعب ينهزم في وسطك حرام يا اسرائيل ايه الخلاصة اللي عايز اوصل لها عايز اقول لك ان الحياة السلبية والشكلية او المحبة السلبية والمحبة الشكلية ما تنفعش وياك ما تنفعش ويا المسيح ما توصلكش لحاجة خالص ودي تعتبر آفة في حياة الإنسان الروحية هيبان كأني بحب ربنا لكن مش بحب ربنا ده المرة اللي فاتت تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك ده يعني من الأعماق يعني محبة حقيقية يعني محبة من جوه لكن للأسف هؤلاء يعيشون في صورة المحبة الصورة مش الفعل عايشين في الشكل الخارجي ولذلك محبة العالم عداوة لله عايز أحط قدامك الآية طبعا دي اللي هي لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها كلكم بتحبوا المثل الشعبي الجميل اللي يقول لك من بره ومن جوه حاجة زي كده يعني دي خبرة الحياة من بره هلا هلا طب من جوه مفيش حاجة والله ينظر إلى الأعماق عايز أقول لك إن إحنا لما تيجي تعيش في الحياة الحقيقية مع الله لازم تنتبه لكل فعل انت بتعمله يعني مثلا لما يجي واحنا واقفين في القداس ويقول لك قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة احنا عندنا علامة قبلة السلامة بنسلم بالايد بس طبعا الكلام ده قبل كورونا مش كده قبل كورونا وقبل وجود يعني اخطار صحيه فبنسلم على اللي واقف جنبي اعرفه ولا ما اعرفوش وبنسمي دي قبلة السلامة وقبلة السلامة هنا ما هيش حركة شكلية ده قبلة السلامة معناها انني اصنع سلام مع اي انسان حتى اللي واقف جنبي اللي انا ما اعرفوش دي قبلة السلام يعني قلبي صافي من ناحية كل حد أما لو اكتفيت بالشكل إنك مجرد بس بتعمل الشكل الطقسي دون المعنى القلبي العميق زي قلته خالص وأنا أسلم على واحد وأنا مش صافي من ناحيته أو مش صافي من ناحية الآخر إيه هي الحياة؟ ما هي دي محبة العالم مرة تانية وانت بتصلي القداس يروح قايل يقول اي شماس ايها الجلوس قفوا وساعتها بنبقى واقفين هنا مش مجرد الوقوف الجسدي طبعا حسب صحة الإنسان لكن المهم أن أيها الجلوس قفوا المقصود بيها أن الإنسان اللي عايش في أي خطية يقف منها يبعد عنها عارفين المزمور الأول لما بنصلي طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين في طريق الخطاة لم يقف في مجلس المستأذين لم يجلس نفس التعبير ده فأيها الجلوس قفوا مش مجرد أن جسدي يقف المهم حياتي اللي تقف المهم أن الإنسان أصل الوقوف ده علامة استعداد علامة استعداد ان الانسان يقف من اي شر من اي خطيه من محبه العالم اللي هو عايش فيه يقف بقى وينتبه لله شوف التكمله بتاعتها يقول لك والى الشرق انظروا طب ما احنا في الكنيسه واقفين قاعدين كلنا ناحيه الشرق كلنا بنبص ناحيه الشرق من الناحية الجغرافية اه ده الشرق لكن من الناحية العملية انت اللي بتصلي وانت اللي حياتك هل عينيك دايما ناحية الشرق اللي هو الموطن الذي سيأتي منه المسيح هل عندك استعداد المجيء الثاني هل انت شخص مستعد ولا شخص سرقاك السكينة ولا محبة العالم مخدراك مخدرة الإنسان يعني إيه ما هوش باخد باله ملهي زي ما بنصلي في الأجبية ونقول العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة الملاهي يعني الحاجة اللي بتلهي الإنسان واحيانا تبقى حاجات كويسة أو حاجات شكلها كويس لكن ما هياش تؤدي بيه أنه يكون مسيرته واتجاهه نحو السماء إلى الشرق انظروا يعني شخص عنده الاستعداد وعنده الانتظار زي ما بنقول في قانون الإيمان وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي أمين محبة العالم انتبه محبة العالم مهما الإنسان حب في العالم زي ما أنت عايز مش هتاخد حاجة من العالم نهائيا حب في العالم زي ما أنت عايز لكن لن تجني ثمرا مش هيبقى وياك طب نعمل إيه نعمل إيه هقول لك كده على أمرين ثلاثة علشان ترفض محبة العالم من قلبك واحد عيش بالوصية خلي وصية المسيح حاضرة أمامك الإنجيل خلي الإنجيل ظاهر خليك دايما زي ما بيقول المزمور الأول في ناموسه يلهج نهارا وليلا كلمة ربنا ملياك بالليل وبالنهار ما انتش بعيد عن الإنجيل في واحد كده بيفتح الانجيل كل ما يعني يفتكر او يعني اهو يعرف حاجات وحاجات لا وخلاص او يعني الانجيل اهو للبركه وانتهينا وفي واحد بيعيش الوصيه بيعيش الوصيه في مره من المرات واحد من النساك في البريه راح لمعلمه قال له انا عايزك تعلمني المزامير وتشرحها لي عشان وانا بصليها اقدر استفيد بيها قال له حاضر يلا نبتدي الدرس الاول الدرس الاول ناخد المزمور الاول فخد ايتين طوبى للرجل الذي لم يسلك اللي قلناهم دول فالتلميذ قال لمعلمه كفايه كده النهارده انا هروح اذاكرهم فراح ذاكرهم وغاب في المذاكره دي ست شهور فمعلمه انتظروا انه يجي عشان ياخد الحصه الثانيه ما جاش بعد ست شهور لقاه جاي فينك يا ابني قال له جاي عشان اخد الدرس الحصه الثانيه قال له يعني اخد حصه كل ست شهور قال له ما انت علمتهاني وانا صليت بيها وابتديت اطبقها في حياتي واخد بالي ازاي الايه دي تبقى عايشه ويايا وتبقى جزء من كياني وجاي اسمع الايه الثانيه اتعلمها شطارة شطارة إن الإنسان ياخد الوصية ويعيش بيها نمرة واحد علشان محبة العالم لا تملأ قلبك اللي يملأ قلبك هو مسيحك هو مسيحك اهتم بالوصية وزي ما بقولك احنا في نهاية السنة وشهر هاتور ده بقى اللي بناخد في نصه صوم الميلاد ويبتدي الإنسان بقى يراجع نفسه ويراجع تصرفاته ويراجع أفكاره ويراجع سلوكياته عشان يبتدي السنة الجديدة بكل خير الحاجة التانية إنك ممارسة سر الاعتراف سر الاعتراف يبدأ أولا من بيتك يعني قبل أن تتجه للكنيسة وتقابل أبونا وتقعد وياه وتعترف اعتراف حقيقي يكون هذا الاعتراف أنت حضرته في البيت أنت وقفت قدام الله في صلواتك وقلت له يا رب أنا غلطت في كذا وكذا وكذا وقلبي مليان بمحبة العالم بأشكال وألوان وعارف إن أنا مشغول بالعالم قوي ومش مشغول بالسماء وعارف إن أنا بضيع وقتي في العالم وما بكرسش وقتي دهوت من أجلك يا رب ده الأول في البيت ولما تقف في البيت وفي صلواتك وتتعهد أمام الله بإنك تبدي تبتدي بداية جديدة تكون النتيجة إنك تروح للأب الكاهن وتقعد وياه والاعتراف الحقيقي هو وقت قليل جدا ما هوش وقت حكايات وتقعد ويا الأب الكاهن وكأنك في محضر الله وتسكب خطاياك وبتعقد العزم على انك تبتدي بداية جديدة تبتدي تبتدي حياة جديدة سر الاعتراف بنسميه سر التوبة والاعتراف سر التوبة والتوبة تتضمن في داخل معناها انك انت بتقول تعهد امام الله انا الحكاية دي مش هرجع لها الموضوع ده مش هقع فيه تاني الحكاية دهيت انا هاخد بالي منها ويبقى الانسان بيبتدي من جديد وزي ما بقول لك الجلسه مع ابونا دي اخر خطوه ده في خطوه قبلها بتقعد ويا نفسك وفي خطوه بتقف قدام الله تتعهد بما ستقوله لو كلكم تفتكروا الابن الضال يقول لك رجع الى نفسه كان تايه ورجع الى نفسه عملت ايه قال لا حالي ده مش كويس أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك وراح قايم ومطبق الكلام اللي حضره اللي حضره عشان جلستك أمام الأب الكاهن واعترافك بالطريقة الكنسية تكون النتيجة انك انت بتعمل العمل وانت عايش جواه مش بتأدي شكل ما هيش بس حاجة شكلية كده حاجة عملية وقام فعلا هذا الابن الضال وراح لغاية أبوه وقبل ما يقول اجعلني كأحد أجرائك كان أبوه واخده في حضنه وابتدى مسيرة الحياة الجديدة سر الاعتراف واحد عيش الوصيه اتنين مارس سر التوبة والاعتراف نمرة ثلاثة لاحظ نفسك لاحظ نفسك ما تخليش حاجة تسرق أغلى حاجة عندك وهي الوقت لاحظ سلوكك اعمل كده ربنا بيدينا كل يوم فترة الليل اللي هي بيستر فيها على على البشرية كلها بيدهن عشان الإنسان يقدر يعيش لنفسه ويقدر يراجع نفسه يلاحظ نفسه أنا النهاردة قلت أنا النهاردة فكرت أنا النهاردة عملت يراجع نفسه ما كانش صح أعمل الحكاية دي ما كانش صح أروح المكان ده ما كانش صح أتكلم الكلام ده يوم الإنسان يلاحظ نفسه وملاحظتك لنفسك تخليك تتعلم من السير المقدسه بنقابل في حياتنا أشخاص عايشين في وسطنا لكن سيرتهم لها رائحة الطيب حبوا ربنا بنقابل ناس بالشكل ده ده عايشين ويانا ده غير سير القديسين اللي احنا بنقراها وبنسمعها وبنحتفل بيها وفي سنكسار في كل يوم في أثناء القداس بنعرف هذه السير من فضلك لاحظ نفسك ده احنا أحيانا نقول لبعض كده واحد يقابل التاني يقول له ايه ده مالك خاسس ليه النهارده مالك انت النهارده مش مبسوط ليه ده احيانا احنا بنعرف بعض كده انت النهارده فرحان اذا كنا بنلاحظ الاخرين مش بتلاحظ نفسك مش بتلاحظ نفسك لاحظ ايه اللي اتغير فيك ولاحظ في حياتك السلوكيات بتاعتك وكلامك طريقتك اسلوبك كل حاجه لاحظ نفسك من الحاجات المهمة اللي ممكن أضيفها على الحاجات دهيت كلها حياة الرضا الرضا الإنسان المتذمر واللي مش عاجبه الوضع بتاعه بأي صورة من الصور في البيت وفي العمل وفي المجتمع وفي الخدمة وفي الكنيسة في واحد كده تلاقيه متذمر متذمر على نفسه المتذمر على نفسه ده بيفتح قدامه باب كبير لمحبة العالم التي هي عداوة لله من فضلك عيش حياة الرضا وحياة الشكر ربنا اللي بيدينا كل يوم الهواء والمية والشمس والحياة كلها والنهار والنور وبيديك العيلة الحلوة بتاعتك الأسرة بتاعتك وبيديك أصحابك وبيديك العمل وبيديك الصحة وبيديك الأصدقاء نعم الله لا يمكن حصرها افرح واشكر الله على هذه النعم الكثيرة عيش عيش واعرف أن محبة العالم عداوة لله وحط قدامك الكلمة دهيت وراجعها في رسالة يعقوب أربعة أربعة وكمان اقرا الجزء اللي أنا قلت لك عليه في رسالة تيمساوس الثانية إصحاح ثلاثة اللي بيتكلم فيه إن إيه اللي هيبقى موجود في الأزمنة الأخيرة يعطينا الله أن تكون حياتنا مليئة بمحبته الحقيقية له كل مجد وكرامة من الآن والأبد من الليل che ne cai che sto se ona sto ne ona namen اسمون سيدين من سماري بكلاين ابتكيرين وين صبتم بكلاوس تمت خلو انت يكب نغنا انت مسو صالا بابن منبر لتم في طبيعة جن يا بوستولوس نمنن يودني بسكوبس نيت كينيمن انت بسبيون نقاد تيرو صابي سيد النوت شرب جيم كوليم كني ليسون كني ليسون
ليترافع الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم وشعار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين وليلة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة ثمانية غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضى رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي امين أيها سشوبي
المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب ونفذ نحن وعلى المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.
ومع روحك ايضا